السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم اجز عنا نبينا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته واجمعنا به في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك إنك يا ربنا نعم المولى نعم النصير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب فلقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا هو تتمة لهذه السلسلة المباركة أو هو يعني ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة التي هي بعنوان الطريق إلى الله جل وعلا ولقاؤنا مع المحطة السادسة التقيت معكم في خمس لقاءات المحطة الأولى كانت بعنوان كيف نفيق ثانية كيف نهتدي ثالثة من هنا نبدأ الرابعة زاد الطريق الخامسة أعمدة الإنارة أو نور على الدرب والليلة بإذن الله جل وعلا مع المحطة الثالثة السادسة وهي محطة الاستراحة فلقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا كما تعلمون بعنوان استراحة على الطريق النهاردة يعني تاخد نفسك طريق طويل إلى الله جل وعلا لابد لي من استراحة مسافر للقاهرة مسافر اسكندرية مسافر لطريق بعيد لابد أن يقف في استراحة على الطريق يتزود بها بعض الأكل يستريح شوية يأكل شندوتش يشرب كوباية عصير في هذه الراحة أو في هذه الاستراحة تقوية له على بقية الطريق فيعني في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا نستريح قليلا يعني الاستراحة يعني طلب الراحة الاستراحة يعني طلب الراحة الهمزة والسين والتاء للطلب فكلمة استراحة على الطريق يعني طلب الراحة على الطريق طلب الراحة على الطريق فأي سائر إلى الله جل وعلا لابد له من هذه المحطة لابد له من وقت يستريح فيه لابد له من وقت يترفه مع نفسه فيه لابد له من وقت يبتعد فيه عن تعب الدنيا لابد له من وقت يستريح فيه من تعب العبادة وإن كان يقصر أيضا بهذه الراحة أجل ليس معنى ذلك أنك تغفل فأنا أعني بكلمة الاستراحة هي ممكن البعد عن العبادات التي تحافظ عليها في المساجد وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة في صحيح مسلم حين قال نافق حنظلة في آخر الكلام قال النبي لحنظلة لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة يعني يعني ساعة تسمع أغاني وساعة تسمع قرآن يعني ساعة تعيش قدام الانترنت وتسمع الفضائيات وساعة تانية تصلي يعني ساعة تقرأ القرآن وساعة تقرأ الروايات الماجنة لا لا لا مش ده إنما لما تقرأ الحديث كله تفهم يعني ايه ساعة وساعة تفهم يعني ايه ساعة وساعة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله حنظلة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نكون معك فتحدثنا عن الجنة والنار الجو حر ولا لا ها؟ استراحة مش عارف دخلت فيه ازاي ده صلى الله أن يجزي خيرا شفت الخفيف حلوه ازاي برضه كده يوم القيامة الخفيف يعدي على الجنة على طول اللي معاه تقل استنى ما تتحاسب من أين اكتسبته وفيما أنفقت فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه حنظلة فقال يا رسول الله نكون معك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأنا رأي عين ثم إذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد فننسى كثيرا يعني ساعة قاعدين مع النبي بيصلوا وبيقوموا وبيعبدوا وبيذكروا ربنا وساعة في البيت مع الزوجة والأولاد ما كانش عندهم تلفزيون ولا كان عندهم قناة البي بي سي ولا قناة اللي مش عارف الان تي ار ولا قناة اللي مش عارف الفضائيات لا ما كانش الكلام ده موجود فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي يعني لو طول حياتك طاعة وصلاة وصيام دي مستحيل مستحيل تعرفها مستحيل تكون في حياتك لأن الله جل وعلا حين خلق الإنسان علم ما يريد الإنسان قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربنا اللي خلقك يعلم أنك تريد أحيانا أنك تستريح أنك تلعب أنك تمزح أنك تضحك بل قال الله جل وعلا في سورة النجم وأنه هو أضحك وأبكى شوف ربنا قدم إيه وأنه هو أضحك وأبكى فاللي خلق فيك الضحك ربنا اضحك اضحك اضحك عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي ضحك استريح عملا بهدي النبي والصحابة على النبي الصلاة والسلام وعلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فالضحك المزاح الراحة هذه موجودة في ديننا لتعلم يهود أن في ديننا فسحة فكلمة استراحة على الطريق لابد لكل إنسان منه النبي عليه الصلاة والسلام قال لحنظلة يا حنظلة لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات تبقوا ملائكة تبقوا ملائكة فعلا ما الملائكة طول النهار تطيع ربنا فأنت لو قعدت طول نهارك وليلك في البيت زي المسجد تبقى أنت ملك تسير تصافحك الملائكة في الطرقات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة فهمت بس ساعتين إيه؟ مش ساعة لقلبك وساعة لربك كان ليا محاضرة اعترضت في مسجد السلام من حوالي أربع خمس سنوات كده كانت بعنوان ساعة لقلبك كل اللي جاي مبسوط بقى مستني يسمع ساعة لقلبك هيسمع شريط نكت فوجئ ان كلمة ساعة لقلبك قاعد يعيط فيها ليه يا ابن الحلال هي دي ساعة لقلبك يا أخي الحبيب ساعة قلبك هي ساعة ذكر الله لأن الله جل وعلا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يبقى ساعة قلبك هي ساعة تزكية النفس هي ساعة إصلاح القلب هي ساعة الدموع هي ساعة الرقة هي ساعة التودد هي ساعة القرب من الله جل وعلا دي ساعة قلبك ما تقلقش النهاردة مش عياط النهاردة استراحة على الطريق مش زي ساعة القلب النهاردة استراحة على الطريق قال بعض السلف لا يخلو الإنسان من أربع ساعات أي إنسان لابد له الأربعة دول لا يخلو الإنسان من أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يلهو فيها باللهو المباح ففي هذه الساعة بقي عون على بقية الساعات ففي هذه الساعة عون على بقية الساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يصلح فيها نفسه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها باللهو المباح ففي هذه الساعة عونا له على بقية الساعات الساعة اللي انت بتروح فيها عن نفسك بتروح ليه عشان بعد كده تقدر تزول المسيح عشان كده مع بداية محاضرة استراحة على الطريق لابد انك تفهم حاجة معينة اول حاجة ان فترة الاستراحة فترة قصيرة صح المسافر اسكندرية نزل توبيس وقف على الطريق وقف قد ايه المشوار ثلاث ساعات هيقعد ثلاث ساعات الناس هتخانقوا لا لو قعد اكتر من تلت ساعة ولا ربع ساعة الناس تقوم يلا بقى ورانا مشاغلنا هو برضه كده السائل الى الله مشغول بالطاعة مشغول بطلب الوصول الى الله مشغول بالسير الى الله جل وعلا فلو استراح يستريح قليلا يستريح قليلا فاول نقطة لازم تفهمها ان فترة الاستراحة فترة قصيرة عارف عامل زي ايه الاستراحة دي ترفيه ترويع عن النفس زي السكر حتة سكر لو انت جبت كوباية عصير وحطيت فيها خمسين معلقة سكر تعرف تشرب مع انه سكر ما ينفعش برضه مع انه سكر لازم معلقتين ثلاثه فانت برضه كده السائر الى الله لابد له من فتره ترويح من ابتسامه من ضحكه من راحه من بعد عن القيود او التعب فتره يستريح فيها لكن لابد ان تفهم انها فتره قصيره ليه لان لان الفتره دي لو طولت ما تبقاش راحه تبقى غفله الفتره دي لو طولت تبقى ما تبقاش راحه تبقى ايه تبقى غفله وقديما قالوا المؤمن اذا ارتاح طويلا غفل المؤمن إذا ارتاح طويلا غفل وأكبر دليل على إن الراحة بتخلي الإنسان يغفل أنت نفسك قارن بين نفسك أيام الدراسة وقارن بين نفسك أيام الأجازة أيهما أقرب إلى الله أيام الأجازة ولا أيام الدراسة فالدراسة مشغول وعندك امتحانات ده هي أيام الامتحانات المصحف قدامه محافظ على الجزء كل يوم أيام الامتحانات بعد ما الامتحانات بتعدي ممكن يعدي أسبوع ما يقراش قرآن صح ليه لما ارتاح غفل لما ارتاح طويلا غفل عشان كده ربنا بيقول ايه فإذا فرغت مش نام بقى فإذا فرغت فانصب يبقى أول نقطة تفهمها إن استراحة على الطريق ما هيش طويلة إنما استراحة قصيرة هي ساعة من ضمن 24 ساعة هي لفتة صغيرة أو كلمة صغيرة أو قصة صغيرة أو دقائق معدودات تقضيها لتعينك على بقية الساعات لأن الإنسان مخلوق مخلوق لا عبثا ولا هملا كما قال الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق قال الله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى بدون أي بدون أي وظيفة لا أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلا بد أن تعلم أن الفترة قصيرة ليه؟ لأن وقتك هو عمرك لو أنت ضيعته في الراحة لن تصل إلى الله جل وعلا الوقت حياتك لما تيجي تقطع ورقة النتيجة ده لازم تحس إنك كأنك بتقطع حتة من لحمك كما قال الحسن يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك هتموت اتشالت ورقة نتيجة كأن حتة منك اتقطعت قربت او اقتربت على النهاية فلا بد ان تعلم ان الوقت اغلى شيء وانه لا يعود وانه سريع الانقضاء ان الوقت اغلى شيء وانه لا يعود وانه سريع الانقضاء فاياك ان تضيعه في الراحة انما خذ جزءا من الراحة لتتقوى بقية وقتك وبقية عمرك للوصول إلى الله جل وعلا الوقت أغلى شيء نعم دقات قلب المرء قائلة له دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاعمد لنفسك حين موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني أغلى شيء تحفظه الوقت كما قال الوزير بن هبيرة ينصح تلميذه عبد الرحمن بن جوزي يقول ابن هبيرة لابن الجوزي والوقت أفضل ما عنيت بوقته والوقت أفضل ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع يعني المفروض أكتر حاجة تحرص عليه أكتر من مالك الوقت عارف اللي قاعد في الامتحان طول ما قاعد في الامتحان بيعمل ايه الساعة قدامه لسه قد ايه على اللجنة وخلي باله والواحد كلمه بعد اللجنة تخيل لو واحد قال له عاوز اقول لك حلم ولا اقول لك قصة حصلت لي ولا موقف حصل لي يقول له تقول بعد الامتحان ده وقت مهم الدنيا كلها امتحان صح إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم كل الدنيا امتحان قاعة امتحان كبرى فاللي يجي يكلمك عشان يشغلك تعمل ايه بعدين إذا كنت عاوز تتكلم إن شاء الله في الجنة نتكلم براحتنا نقعد على الأرائك وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتكلموا مع بعضهم سيب الكلام وقت خليه بعدين يعني ما نتكلمش لا اتكلم بس اتكلم بعقل احرص على وقتك أكثر من حرصك على مالك فرأس مالك هو وقتك كذلك الوقت لا يعود لو انت لعبت وبعد ما لعبت قلت يا ريتني ضيعت الوقت طب ارجع تاني عشان اطيع ربنا في الوقت ده ما ينفعش خلاص اللي فات ضاع عليك مش مات ضاع عليك ده هيجي تاني يوم القيامه بس هتقول يا ريتني ينفع يا رب رجعني تاني وانا اطيعك ما ينفعش رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا فالوقت لا يعود لا يعود أبدا فاغتنم قال الحسن البصري كل يوم يطلع على ابن آدم ينادي عليه يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة سيرجع مرة تانية وقتك ده النعمة اللي ربنا أنعمها عليك اوعى تضيعها زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الفراغ ده اللي بتسمعه يقول ده انا عاوز اقتل الوقت انا مش لاقي وقت هعمل ايه واقف على النصر امام ابن الجوزي كان يمشي في الطريق يلاقي ناس واقفين على النواصي كان ايامه كده برضه بس ما كانش عندهم قهاوي كان يقف على النواصي يعدي يلاقي ناس واقفه على النصر يقول اه من لو ان اوقات هؤلاء البطالين تباع وتشترى لاشتريتها لو الوقت بتباع واشتري اشتري عمر لعمري اشتري وقت لوقتي كان لما يقعد ابن الجوزي في البيت ويجي له ضيف تقيل وما أكثرهم يجي يقعد معاك يتكلم في كل حاجة في اللي فات واللي جاي واللي حاضر وال... والس- والتاريخ والجغرافيا والج... والأحداث واللي حصل واللي ما حصلش اتكلم في كل حاجة وانت ما انتش فاضي فكان الإمام ابن الجوزي لما يقعد كده وواحد يكلمه ويطول عليه يقعد يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فلما تروح لواحد وتلاقيه الكلمة دي تعمل ايه على طول تاخد بعضك وتمشي وتتقدم وتتعلم وتحافظ على وقتك بعد كده بعد كده لما تيجي تخبط عليه مش هيرد عليك ولو رد هيقول لك قال الله جل وعلا ارجعوا هو أزكى لكم اوعى تزعل لو قال لك كده ارجعوا هو أزكى لكم اوعى تزعل عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول والله ما ما في آية من كتاب الله جل وعلا إلا وقد نفذته ما فيش أمر في القرآن إلا عملته إلا أمرا واحدا لم أنفذه للآن قال هو إيه قال قول الله جل وعلا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هذا أمره هو أذكر من اللي ابن عباس يروح يخبط عليه زوره ويقول له ارجع مين ده حد حد يزعل ان ابن عم النبي يزوره في البيت فما فيش حد بيقول لابن عم النبي ارجع قال حتى أتيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فطرقت عليها الباب فقلت لها أدخل قالت يا ابن عم رسول الله أتريد زكاة النفس قلت بلى قالت ارجع هو أزكى لك قال فرجعت وما على ظهر الأرض أحد أسعد مني إذ أنني نفذت أمر الله جل وعلا ارجع هو أزكى لكم فلما يجي لك واحد يقول لك ارجع اوعى تزعل منه الوقت افضل شيء تحرص عليه فهو لا يعود الى يوم القيامه كذلك الوقت سريع الانقضاء زي بالذات دلوقتي دلوقتي بيروح بسرعه فالاستراحه بتاعتك تكون قليله ليه الوقت بيعدي بسرعه الوقت فعلا بيعدي بسرعه لسه بقينا هو الدرس الاشياء جدا الوقت بيعدي بسرعه جدا زي ما النبي قال صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي من حديث أنس بن مالك بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان يتقارب الزمان يعني إيه؟ يعني الوقت يعدي بسرعة حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالضرمة بالنار عود كبريت ولعته ولعته اتطفت عدت ساعة الساعة كده فالزمان تقارب فلا بد أن تسرع في الطاعة إذا كنت تعيش في عصر السرعة لأن الوقت سريع الانقضاء يبقى الاستراحة هتعدي بسرعة يبقى الاستراحة قليلة العمر قصير يبقى الاستراحة قليلة وعمر أمة النبي انتم عارفين ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أعمار أمتي من الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز لو قارنت أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأعمار الأمة السابقة ولا حاجة كان في واحدة من بني إسرائيل امرأة من بني إسرائيل مات ابنها الشاب وعمره 300 سنة شاب لسه فرعان شباب 300 سنة فبكت عليه فقالوا ما يبكيك قالت على فراق ابن الشاب قالت قالوا لها إن أمة ستأتي بعدنا أعمار الواحد منها ما بين الستين والسبعين بيصبروها يعني فقالت والله لو أني في هذه الأمة لقضيت عمري كله في سجدة ده أعمار أمة النبي لذلك الإمام أحمد بن حنبل بيسألوه بعد المعاه سنوات طويلة بيقولوا له كيف كان شبابك انت الشباب بتاعك كان شكله ايه قال والله لكأن الشباب شيئا كان في يدي فسقط عدى بسرعة اسأل كده كبار السن تفتكر ايه في حياتك ده بسرعة عمر ما أسرعه فكذا فلا بد أن تفهم أن العمر سريع الانقضاء يوم القيامة لو أنت ما فهمتش دلوقتي تفهم يوم القيامة لو ما فهمتش أن العمر سريع الانقضاء تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك أنت عشت كم سنة كم سنة قول لي كم ساعة قول لي كم ساعة مش كم سنة قال ربنا اللي بيقول قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين كم سنة عشتها قالوا لبثنا يوما أو بعض مش يوم بقى لا ده بعض اليوم جزء من اليوم يعني كم ساعة ده أنا عشنا كم ساعة يا رب لذلك لو أنت حسبت نسبة وتناسب يوم القيامة إلى عمرك كله 60 ل 70 سنة إلى نسبة يوم القيامة بلاش الخلد في الجنة أو الخلد في النار لا يوم القيامة بس تحسبها هتلاقي عمرك 60 سنة يساوي بالنسبة لليوم دقيقتين ونص دقيقتين ونص يوم القيامة 50 ألف سنة يبقى دنيا إيه عمرك إيه سريع الانقضاء فلا بد أن تهتم بما يقربك من الله جل وعلا فأول نقطة تفهمها في الطريق إلى الله جل وعلا أن تستريح فيه أن الاستراحة قصيرة اثنين لابد أن تكون الاستراحة بدون معصية مش معنى الاستراحة انك تقعد تسمع اغاني وتبص على البنات و... وتعصى ربنا لا انما الاستراحة لابد ان تمضي بدون محرم كما سأذكر لك في اللهو المحرم او اللعب المحرم فلا بد ان يكون الترويح عن النفس ترويح مشروع لذلك العلماء بيعرفوا كلمة اللهو كلمة اللهو هو ايه قالوا اللهو هو الترويح عن النفس بما لا تقتض بما لا تقتضيه الحكمه يعني لهو تروح عن النفس بس غير مشروع لذلك كلمة لهو ولعب في القرآن دايما مذمومة عشان كده عاوزين نستبدل تعال نل- نلهو شوية تعال نلعب شوية لا خليها تعال نروح عن نفسنا شوية لأن كلمة لهو ولعب دايما في القرآن مذمومة كما قال الله جل وعلا عن كلمة اللهو في القرآن وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم الآية قال الله جل وعلا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك, وتركوك قائمة قال الله جل وعلا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا قال الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم قال الله جل وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يؤمنون وكانوا بآياتنا يشهدون قال الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين كلمة لهو ولعب دايما في القرآن مذموم يبقى لازم تعرف ان الترويح النفس ما هوش لعب ولهو يبعد عن الله إنما هو جزء يسير بدون معاصي بدون بعد عن الله جل وعلا بكل ما تقتضيه الحكمة لأن اللعب واللهو الذي يبعدك عن الله جل وعلا يقطع الصلة بينك وبين الله يأخذك في حبائل الشيطان خطوة خطوة يذهب الهيبة ويزرع الضغينة يضيع الوقت ينشر النفاق أو يزرع النفاق في القلب يبعد عن الطاعات والواجبات إلى آخر مضار اللهو واللعب المبعد عن الله جل وعلا ثلاثة لابد أن تفهم أن الاستراحة فترة قصيرة بدون معصية ثالث حاجة بنية صالحة بتستريح بنية تلعب بنية تاكل بنية بتنام بنية بتعا- تلاعب الأولاد والزوجات بنية عشان تاخد على حسنات فنحن في الدنيا في الأساس طالبي الحسنات مش طالبي مال ولا طالبي طالبي حسنات كل ما يجعلنا ناخذ حسنات نسير وراءه فلا بد أن يكون بنية طيبة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فتستريح استراحة على الطريق بنية إنك تزاول الطريق مرة ثانية إنك تذهب عنك الملل قال علي بن أبي طالب روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان بتلعب بتجري بنية طيبة مفيش حرقة مفيش غضب مفيش غل مفيش حقد مفيش ضغائن إنما بتجري تدريب على الجهاد مثلا تركب الخيل تدريب على القتال بتقول كلمة طيبة تفرح الناس تنوي انك تدخل بها السرور على المسلمين فأعظم عمل سرور تدخله على قلب مسلم يبقى وانت بتروع عن نفسك فترة قصيرة بدون معصية تالت حاجة ب- بنية صالحة انتوا معايا ولا ولا عاوزين الضحك بقى بنية صالحة رابع نقطة لابد أن تفهم أيها الحبيب أنك أثناء هذه الترويحة لابد ألا تغفل عن ذكر الله زي ما قلت لك هي اسمها استراحة وليست غفلة استراحة وليست غفلة عشان كده الإنسان أول ما بيستريح بيقول إيه الحمد لله صح هو برضه كده الاستراحة لابد فيها من حمد الله من ذكر الله لابد الاستراحة من ذكر الله جل وعلا فلا تنسى ذكر الله جل وعلا وأنت تستريح لو قعدت مجلس تروح بيه عن نفسك وما ذكرتش فيه ربنا تقول يوم القيامة يا ريتني ما قعدت تندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حديثين حديث حديثين لأبي هريرة وكلاهما في سنن أبي داود حديث الأول صححه الشيخ الألباني حديث الثاني قال عنه الشيخ الألباني حديث حسن صحيح حديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلسه لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة كانوا قاعدين يأكلوا من جيفة حمار ليه ما ذكروش ربنا الحديث الثاني قول النبي عليه السلام من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة يعني حسرة ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة تروح على النفس بالنوم أو بالكلام أو بالقعدة الجلسة تسامر لو ما ذكرتش فيها ربنا وما حمدتش فيها الله جل وعلا تتحسر على هذه الجلسة يوم القيامة فما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترى بعد ذلك بعد الاستراحة تعمل ايه اه تكمل المشوار مش واقفه وخلاص يبقى لابد انك تفهم انك تستريح مش دائم ده استراحه وبعدها ستزاول السير الى الله جل وعلا ليه لان الاصل السير انما انت قعدت شويه الاصل في حياتك الجد مش اللعب الاصل في حياتك الجديه مش اللعب انما انت لا يعني احيانا استراحت لأجل أن تزاول الجد بعد ذلك قال الله جل وعلا خذوا ما آتيناكم بقوة يعني بجد بعزيمة باهتمام بعدم تكاسل قال الله جل وعلا إنه لقول فصل وما هو بالهزل قال الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قال الله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا عشان كده ما- أنا عارف إن بنستريح الهلا- ليلاتي مفيش بكاء ليلاتي لكن بقول لك إن دي هدوء بس راحة إنها بعد كده الأصل السير إلى الله الأصل الجدية الأصل السرعة لتصل إلى الله جل وعلا ترويح عن النفس ليعلم أعداء الله جل وعلا ليعلم يهود أن في ديننا أن في ديننا فسحة عشان يعرف ال- اللي مش ملتزم إن الملتزمين مش أول ما بيلتزموا بيبقوا فان يقول لك أول ما بيلتزم يكشر ويقفل بقه ويمشي في الشارع متكلم ما يسلمش على حد ما يضحكش على حد ممنوع الضحك ممنوع الهزار ممنوع اللعب حياة كلها كده لا الدين في رفق وفي لين زي بعض الإخوة بيحكي أخ التزم دخل لبيته خلاص لو ما التزم خلاص ما عادش بقى لا هزار ولا ضحك ولا لعب ولا لعبة أطفال ولا ولا يمسك طفل يلعبه ولا لا لا لا كل ده انتهى ففي مرة من المرات جالوا أصحابه يزوروه فخدهم يوصلهم ونزلوا في الشارع فنزلوا في الشارع واقفين بيسلم عليهم فواحد منهم بيتكلم راح صاحبنا ده ضحك فالإخوة بيقول سمعنا زوجته بتقول لعياله الحقهم أبوك بيضحك خ- ما- خلاص ما- بقاله زمان حبس خلاص تكتب في يعني تكتب في القاموس الحقهم أبوك ده بيضحك حاجة عجيبة لا يا أخي حبيبي النبي عليه الصلاة والسلام ضحك زي ما أقول لك دلوقتي فتروح عن النفس طيب إزاي تروح تروح عن النفس إزاي بعض الناس عنده الترويح عن النفس إنه ينام بعض الناس كده ما يهموش لا, لا يسمع يعني طرفة ولا يسمع قصة ولا يسمع مسحة ولا يروح يطلع على الكورنيش لا أهم حاجة ترويح عن النفس عنده إنه ينام ما فيش مانع يا سيدي لو أنت خدت النوم تروح عن النفس تؤجر عليه لأن أنت ه- هتروح عن نفسك عشان تقوم بعد ذلك لكام الليل كما قال معاذ بن جبل إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي كان في واحد من ال- من زمايلنا الأول على كلية الطب عاملين معاه يعني حوار إعلامي فالمذيع بيسأله هوايتك إيه؟ الأول على كلية الطب فبيسألوه هوايتك إيه؟ قال لهم المذاكرة فالراجل زعل قال له إيه؟ هذا المذاكرة هوايتي المذاكرة قال له يا لا لا مش قصدي يعني المذاكرة أنا قصدي في ناس مثلا لما تكون متضايقة بتروح آه، تسبح بتروح تمشي على الكورنيش شوية أنت لما تكون متضايق بتعمل إيه؟ قال له بذاكر قال له طب لو حد منرفزك تعمل إيه؟ قال له بذاكر هو كده متضايق يذاكر مبسوط يذاكر تعبان يذاكر جعان يذاكر شبعان يذاكر فده هوايته لو انت هوايتك كده مش مانع يعني بس ده قليل ده يعني ده أمر شاذ فالأصل الإنسان بيحب يميل أو يميل إلى الراحة أحيانا يستريح أحيانا فأنت لو راحتك في النوم مفيش مانع يا سيدي ممكن تروع عن النفس بالمزاح طبعا الناس فاهمين ان الترويع عن النفس كل المزاح عشان كده بدات بيه في ترويح انواع تاني من الترويع عن النفس لكن انا بدات بالمزاح ما فيش مانع من المزاح بس معلش كتير من الشباب ما فيش جلسه الا لما يضحك فيها ويمزح فيها ما فيش مكالمه تليفون ولو دقيقتين ثلاثه الا لما يضحك فيه ما فيش يعني بعض الناس مجمع النكت تتصور ان في شريط للنكت شريط كله نكت معقول يعني جمع كل الضحك يا أخي ده النبي قال عليه الصلاة والسلام لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب تسمع بقى يقول لك الضحك للركب ثلاث ساعات مسرحية ضحك متصل لا مش كده ما ينفعش إنما الحياة مش كلها لعب ولا كلها سهر ولا كلها هزار ولا كلها غناء ولا كلها آه، ترويع على النفس لا إنما شيء شيء يسير طيب تمزح إزاي أولا تمزح باقتصاد ليه؟ لو كتر المزاح تسقط الهيبة ولو قل المزاح يستوحش الناس منك لو واحد ما بيضحكش الناس ما تطيقش ما تطيقش تقعد معاه لو واحد بيضحك على طول العيال تهزر معاه هو ده واقع يبقى كثرة المزاح تسقط الهيبة قلة المزاح يستوحش منك الناس الوسطية هي دين الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطة حديث اللي قلت لكم من شوية حديث آه، رواه الترمذي وابن ماجه وأيضا في مسلم الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد حسنه الشيخ الألباني وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب طيب معناها انك ما تضحكش لا في زيادة حلوة جدا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن الناس وقد بكى وأبكاهم يعني بقى لهم الكلمتين دول بكوا حديث حديث جميل اتق المحارم تكن أعبد الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وارض بما قسم الله لك تكن مسلما إلى آخر, إلى, إلى آخر ما قال النبي ولا تكثر الضحك فإن كثر الضحك تميت القلب الصحابة مشهم بيبكم فقال تعالى الحديث كده فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لما تقنط عبادي عشان ما تفهمش ان معناها ما تضحكش خالص ما تمزحش خالص قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام لما تقنط عبادي فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال لهم أبشروا وسددوا وقاربوا يعني بيرجع لهم إيه برضه يبشرهم زي ما في نار في جنة زي ما في ترهيب في ترغيب زي ما في آه، إلزام بالعبادة في ترويح عن النفس فالنبي رجع لهم قال أبشروا وسددوا وقاربوا يعني الأمر مقارب ما هوش امشي في الطاعة خلاص انتهى الأمر لا في ترويح عن النفس كذلك لابد للمزاح ان ما يكونش بالايد مش واحد واقف تديله على القفاء قدام الناس اصل انا بهزر معاك لا ما ينفعش المزاح ما ينفعش معاه بالايد خليه باللسان وبرضه اللسان له ضوابط النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ما ينفعش المزاح بالايد دايما المزاح بالايد بيورث الضغناء والشحناء والغل والحقد بين الناس ثلاثة إياك والمزاح بالكذب تروح عن نفسك ما تكذبش مش مرة واحد صعيدي مرة واحد مش عارف مين و- بتاعت مرة واحد صعيدي فعلا ولا زي بتاع كل الناس مرة واحد صعيدي أنا عارف إنه إنه يعني هذا مما يورد ولا يقصد به الكذب وتكلم فيه بعض أهل العلم ولكن غالب ما يقال معروف إنه كذب مرة واحد صعيدي دي كل أول ما أقول لك كده الدباغة دي مرة واحد صعيدي على طول تعرف إن إيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له اوعى تكذب عشان تضحك الناس أربعة لا للفحش ولا للغيبة والنميمة القصة ما تنفعش تضحك واحد بكلام فاحش إذا بتسمع نكت فيها سب وشتم فيها قذف فيها لو في دولة إسلامية يقام الحد على من يكويها أي والله في نكت يا ابن كذا ويا ابن كذا شتائم توجب الحد حد القذف توجب التعزير من إمام لا كان بعض ال- بعض الأئمة مش دم الفحش يعني بعض الأئمة اسمه عبد الرزاق الصنعاني كان إمام بالحديث وله مصنف كبير جمع فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام آه، الطلبة ضايقوه مرة ضايقوه فعمل إيه؟ سابهم وما- ما رضاش يطلع يكلمه في الدين جم يكلموه ما رضاش يتحايلوا عليه يجيبوا له شفعاء الأخ فلان يكلمه برضه مش هيكلمه الشيخ فلان يكلمه برضه مش هيحدثه عملوا إيه؟ خدوا هدية وراحوا لزوجته النساء راحت لزوجته ادوا لها هديه وقالوا لها كلمي زوجك انه يحدث الناس ان ينزل يقول محاضره مره ثانيه ف يا دوب الزوجه كلمته دقايق خرج يكلم الناس فالناس اول ما شافوه خارج ضحكوا يعني عرفنا اقصى الطريق ما الذي دفعك للخروج فقال لهم ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا فهمت ما تنفعش ما ينفعش احنا نقولها ما ينفع فلازم المزاح ما يكونش فيه خروج عن الذوق العام عن الأدب العام ما يكونش ما يكونش فيه فحش بالقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبغض إن الله يبغض الفاحش البذيء ضحكتم نسمع الأذان بقى نس- بيأذن بره باين طيب. كذلك لا للاستهزاء المزاح لا للاستهزاء لا سيما بالدين للأسف اليهود وغيرهم بينشروا نكت تخص الدين أنا قلت كلمت مش عارف ايه وعملت جبت جبت سيره ربنا وسيره النبي وسيره الصحابه وهذا مما ينشر بين المسلمين والعياذ بالله وهذا إن فعله صاحبه ولو مازحا يكفر يكفر قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم قد كفرتم بعد إيمانكم تعرف في الآية دي نزلت في مين نزلت في بعض المنافقين قالوا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء يعني بيقولوا أن أصحابة النبي بتوع بطون بتوع أكل بس الكلمة الله جل وعلا علمها فحكم عليهم بأنهم كفروا والعياذ بالله قالوا للنبي كنا ناخده ونلعب كنا بنهزر قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يبقى المسحة لابد أن تكون بغير استهزاء بالدين وليس لها علاقة بالدين فلا بد في المزاح أيها الكريم من شروط شروط المزاح أن يكون باقتصاد ألا يكون باليد ألا يصاحبه كذب ألا يكون معه فحش أو غيبة أو نميمة ألا يكون باستهزاء بالدين أو بالبشر أن يكون في الوقت المناسب ما يكونش واحد بيتكلم عن قضية فلسطين أو قضية المسلمين أو قضايا مؤلمة وواحد يهزر فيها أو يتكلم فيها بضحك ما ينفعش ما يكونش واحد متنرفز ومحتاج تصبير أو تثبيت يقوم واحد يهزر معاه ممكن واحد لما تيجي تهزر معاه وهو فعلا في قضية مهمة جدا يزيد ده الفعل عليك زي المرأة اللي زوجها راجع من الأرض عارفين القصة دي المشكورة لكم راجع من الأرض والحمار بتاعه مات في الأرض فرجع على زوجته خبط على الباب فتحت مالك سيبيني بس دلوقتي لا قول لي بس ايه اللي مزعلك قال لها سيبيني بس الحمار بتاعي مات قلت له يعني ده انت دخلتك عليا ب 100 حمار هدوء ده ي- يروح عن النفس ده يروح عن النفس ده يركب فوق الهم همه يعني هو خلاص بقى اكتر من 100 حمار ده ترويع عن النفس بس في غير وقت مناسب في غير الوقت المناسب كذلك لابد ل- للمزاح ألا يكون ألا يصاحب الترويع أو ألا يصاحبه ترويع ما ينفعش تخوف مسلم زي واحد مثلا واحد من إخوانكم واحد من المسلمين بيحصل مع واحد صاحب دخل يصلي معاه المسجد وهو خارج راح واخد الحذاء معاه معاه الشنطة راح واخد حذاء وحطه في الشنطة وصاحبنا ماشي معاه قاعد يضع حذاء ملهوش لف المسجد وده قاعد برضه مستني في الهزار برضه متمادي في الهزار خل... الناس كلها في المسجد خرجت مستني يشوف برضه ما فيش طب نعمل ايه خدوا وروحوا حافي ومشي معاه لما جه عند البيت قال اتفضل جزمتك اهو ده هزار هو ده مزاح ما ينفع ده اسمه ترويع والله بيحصل يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل هذا النوع فقد سار النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه كما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ساروا يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام فقام رجل منهم أصحاب ماشيين قام واحد راح يعمل حاجة ورجع فلما قام قام له أو قام بعده واحد من الصحابة فأخذ حبلا كان معه قال كان معه حبل راح مثلا ياخد حبته ورجع ما لقاش الحبل قعد يدور عليه ما لهوش فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فلان أخذه ليمزح معه فقال النبي عليه السلام لما رأى الرجل قد فزع بفقدان حبله قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ده بيهزر معاه لا ده اسمه ترويع مش هزار مش مزاح لا يجوز هذا واحد بيهزر مع واحد صاحبه خد العصايه بتاعته ولا خد الحذاء بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود وسنن الترمذي بإسناد حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا ومن أخذ عصا أخيه فليردها ما ينفعش تاخده ولا حتى بتهزر لا يجوز فهذا من شروط المزاح أما أن تمزح فلا بأس بذلك لا بأس بالمزاح فلقد مزح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فالمزاح أصله لا بأس النبي مزح نعم من أمثلة مزاح النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه الترمذي في الشمائل ورواه الترمذي في السنن من حديث أنس وغيره في حديث أنس الذي رواه الترمذي أن النبي قال لأنس يا ذا اليدين يا ذا الأذنين النبي يقول أنس تعالى يا أبو ودان
أبو دن
قال النبي ذلك مازحا يا ذا الأذنين طب ما فعلا هو ملوش أذنين أذنين؟ له أذنين فالنبي مزح ولكن ما كذبش قال يا رسول الله إنك تمزح قال إني أمزح لكن لا أقول إلا حقا يمزح ما هو له ودنين صح أقول له تعالى يا أبو ودنين واحد صاحبك يقول له قصة كان في واحد صاحبي لابس جلابية تصدق ما كذبش وبعدين كان ماشي بالشارع لبس حذاء تصدق وبعدين لما مشي قابل واحد لابس بنطلون تصدق حلوة دي ولا وحشة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا في حديث أنس أن أخا لأنس بن مالك كان ملقب بأبو عمير يقابله النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له يا أبا عمير ماذا صنع النغير يمازحه الغلام ده كان عنده عصفور النبي قابله أخبار العصفور إيه العصفورة طارت ولا لسه فكرها كويس بيهزر النبي مع الأطفال بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لرجل أتى إلى النبي فأراد أن يستحمله النبي راجل جه عاوز يجاهد مع النبي فقال يا رسول الله احملني يعني هات لي جمل ولا فرس أركبه أجاهد معاه فقال النبي له إني حاملك على ولد الناقة هجيب لك ابن الناقة أحملك عليه يعني لما أقول لك مثلا هجيب لك حمار حمار صغير مولود أركبك عليه ده اسمه إيه ينفع فالراجل بيقول للنبي يا رسول الله وماذا يفعل ولد الناقة راح أجاهد على ولد الناقة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق يعني الإبل اللي عنده عشر سنين مش ده ابن ناقة برضه فالنبي بيمسحه عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يوما اسمه زاهر حديث رواه الترمذي أيضا من حديث أنس بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه زاهر الرجل ده كان بيهدي للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي يهديه الراجل ده كان من البادية والنبي عليه الصلاة والسلام في الحاضر فقال أنت باديتنا ونحن حاضرك فالنبي عليه الصلاة والسلام لقاه مرة بيبيع في السوق فجاءه النبي من خلفه واحتضنه وأمسكه يعني النبي مسكه والصحابي ده ما يعرفش مين اللي وراه النبي يهزر معاه امسك مسكه يجي يلف النبي يمسكه يلف كده فقال أرسلني مين انت سيبني فتركه النبي فنظر إليه والنبي يضحك فرجع الصحابي مرة ثانية وأراد من النبي أن يمسكه وأخذ يرصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام تخيل النبي جاء واحد ويغم عينه يقول له أنا مين أو يمسكه وبعدين يقول النبي في السوق من يشتري هذا العبد من يشتري هذا العبد فيقول يا رسول الله إذا تجدني كاسدا قال لكنك عند الله لست بكاسد في رواية لكنك عند الله غالب من يشتري ربنا اللي اشترى أنت عبد عبد لله فعلا مش كذب من يشتري هذا العبد عبد لله ومن لا يشتري الذي يشتري هو الله جل وعلا بسلعة غالية وهي الجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح أتته امرأة يوما كما روى الترمذي في مختصر الشمائل بإسناد حسنه الشيخ الألباني من حديث الحنس من حديث الحسن أن عجوزا أتت النبي فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة قال إن الجنة لا يدخلها العجائز إن الجنة لا يدخلها عجوز ست عجوزة كده يا رب ادعي ربنا يدخلني الجنة الجنة ما تدخلش عجائز فولت وهي تبكي راحت على الجنة يعني لما كبرت قال أرسلوها ثم قال النبي لها أما علمت أن الجنة لن تدخليها وأنت عجوز ألم تسمعي قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا النبي كان بيضحك على س- وكان بيمزح صلى الله عليه وسلم ولكن لا يمزح إلا صدقا ما كان يمزح بحرام فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن ضحكه بالضرات يسمع كده والناس تسمع الضحك من بعيد لا يقهقه النبي لا إنما ضحك النبي تبسما يعني حديثين رواهما عبد الله بن الحارث الحديث الأول قال ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسما والحديث الثاني ما رأيت أحدا أكثر تبسما من النبي يعني مش معناها ما ضحك إلا تبسما يعني كان قفل قفل على طول لا إنما كان دايما يتبسم ما رأى أحدا أكثر تبسما منه صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يوما من آه، علي بن حاتم كما روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر جاء عدي بن حاتم بخيط أبيض وخيط أسود وحطه تحت الوسادة بتاعته كل شوية يرفعه ما شافهمش ياكل ويشرب يحطهم تاني يجي تحت المخدة يرفع كده مش شايفهم يغطي وياكل ويشرب فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال النبي إن وسادك إذا لعريض في بعض الروايات إنك عريض القفا قيل إن النبي مازحه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وهو يضحك إنك عريض القفا إن وسادك إذا لعريض يمازحه النبي عليه الصلاة والسلام بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك من قول الرجل والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم أول من يدخل الجنة وآخر من يدخل الجنة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل يوم القيامة فيقول الله جل وعلا لملائكته اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كباره بينوا الذنوب الصغيرة قبل الكبيرة نظرة كلمة بسيطة وسيبوا الكبار الوقت فإذا نظر العبد إلى صغار ذنوبه مشفق من كبار ذنوبه يعني قاعد في نفسه يقول إذا كانت دي عملت كده أمال التقيلة هعمل إيه فيقول تعالى إني قد بدلتها لك حسنات فيكون أب يا رب إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هون طب الذنوب الكبيرة راحت فين فيقول تعالى وهي بدلتها أيضا لك حسنات قال فرأيت النبي ضحك حتى بدت نواجزه معنى ضحك مش كهكه يعني تبسم حتى بدت نواجزه يعني الأنياب صلى الله عليه وسلم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما دخل عائشة كما في سنة أبي داود دخل النبي عليه فوجد النبي عائشة النبي راجع من غزوة تبوك غزوة تبوك يعني تعب فجاءت هبة ريح فأطارت سترا لعائشة ريح طيارة الستارة فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عائشة تلعب فدخل عليه وهو يضحك فإذا عائشة معها يعني مثل العين كده فأشار النبي قال ما هذا قالت عرائسي بناتي يا رسول الله سير عائشة صغيرة دي عروسة جبتها لبنتك قعدت تسرع لها شعرها تعمل لها توكة تقول لها ايه دي ده بنتي فالنبي دخل على عائشة كده لا بتلعب ما رأس قال ما هذا عائشة قالت بناتي يا رسول الله قال ورأى النبي وسطهن فرسا يعني كان في حصان رأى فرسا وله جناحان قال ما هذا يا عائشة قالت فرس يا رسول الله قال وما هذا قالت جناحان قال وهل للفرس جناحان نقول لا الفرس له جناحين قالت يا رسول الله أما علمت أن سليمان كان له خيولا لها أجنحة أنت ما تعرفش يا سليمان فضحك النبي وقال صدقتي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي كان بسيط كان سهل بل قال صلى الله عليه وسلم من كان هينا لينا حرمه الله على النار السهل ده البسيط ده ده يحرم على النار فقد ضحك النبي عليه الصلاة والسلام بل من العجيب أن ملك الملوك ضحك ربنا ضحك وهذه صفة ثابتة لله جل وعلا في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم اللي هو آخر رجل دخل الجنة أعطاه الله جل وعلا حديث طويل عاش ثلاث أضعاف الدنيا وأعطاه ما اشتهت نفسه ولا ابنة عين كل شوية يقول أتهزى بي وأنت رب العالمين قال لا أهزى بك ولكني على ما أشاء قادر قال ابن مسعود وقد ضحك ألا تسألوني مما أضحك بتقولون أنا بضحك ليه قالوا مما تضحك قال أضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ثم قال لنا النبي قال للصحابة ألا تسألون مما أضحك قالوا مما تضحك يا رسول الله قال النبي أضحك لضحك رب العزة يعني ربنا يضحك سمع بعض السلف هذا فقال أربنا يضحك والله لا نعدم خيرا من رب يضحك طالما ان ربنا ما يضحك لا نعدم خيرا منه بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضحك الله جل وعلا إلى عبد من عباده في موطن فلا حساب عليه اللهم اضحك لنا يا رب إذا ضحك الله جل وعلا إلى عبد في موطن فلا حساب عليه وقد مزح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حتى أن الإمام النخعي سئل قالوا هل كان صحابة النبي يضحكون الصحابة كانوا بيضحكوا بيضحكوا ازاي ده تخيل كده من سنة من أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنين 25 27 غزوة وبعضهم زودوها ل 35 غزوة غير السرايا غير البعوث طب كان عندهم وقت كان عندهم وقت فبيسألوه هل كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون قال نعم كانوا يضحكون ولكن والله كان الإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي وذكر أن صحابة النبي كانوا يترامون بالبطيخ يعني فزروا بعض بعيشة البطيخ بس هزار خفيف يعني يترامون بالبطيخ حتى إذا جد الجد كانوا الرجال هم دول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فالمزاح ما في بأس ما في بأس قد ورد مثلا عاوز تمزح عاوز تروع عن نفسك يعني قصة بسيطة فيها طرفة بسيطة مثلا زي قصة سيدنا موسى وهي ثابتة في الصحيح سيدنا موسى ذهب يغتسل تعرف بني إسرائيل كانوا قوم بهت شتموا سيدنا موسى واتهموه انه آدر يعني ماليش خصيتين فأراد ربك جل وعلا أن يبرئه حديث كده كويس فسيدنا موسى ذهب ليغتسل اللي بيغتسل بيغتسل بهدومه ولا الإمام أبو حنيفة جاله واحد قال يا إمام إذا ذهبت في النهر وخلعت ثيابي لأغتسل أتوجه إلى القبلة أم إلى غير ذلك نزل بالنهر بيغتسل توجه للقبلة ولا من غير القبلة قال يا بني توجه لثيابك حتى لا تسرق هذه من ضمن المزاحات فسيدنا سيدنا موسى ذهب ليغتسل وخلع ثوبه فوضعه على حجر حط ثوبه على الحجر ثم ذهب ليغتسل وبينه هو يغتسل أراد ربك أن يبرئه فطار الحجر بثوبه حديث ثابت الحجر طار وعليه الثوب فخرج موسى من البحر ينادي ثوبي حجر ثوب ثوبي يا حجر تعال هات الثوب جرى وراء ثوبه حتى دخل وسط بني إسرائيل فوجدوه هكذا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه فهذا من ضمن يعني اللطف التي هي ترويح عن النفس كذلك مثلا رجل ادعى النبوة أيام المهدي خليفة المهدي فأخذ المهدي وحبسه ثم استدعاه فقال له المهدي هل أنت نبي؟ قال نعم قال إلى من بعثت طب بعثت لمين؟ قال والله ما تركتموني أبعث على أحد لقد بعثت في الصباح واعتقلت في المساء لسه ما لحقتش كان في رجل في أمريكا اسمه محمد رشاد خليفة راجل أستاذ جامعي أزهري للأسف سافر هاجر لأمريكا من 35 سنة وادعى النبوة هناك هو هلك الحمد لله مات من خمس سنين ادعى النبوة هناك خلاص بقى نبي هناك فاتصل بواحد من إخواننا في السعودية قال له محمد رشاد خليفة قال له آه قال له النبي قال له آه انت نبي الله قال طب معاك جبريل اذا كان انت النبي خلاص معاك جبريل خد الوحي فمن ضمن اللهو المباح الذي يرضي الله جل وعلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مرات الترمذي وابو داود من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل كل لهو باطل ليس من اللهو محمود إلا ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله, ونبله, فإن ونبله فإنهم فإنهن من الحق يعني الثلاثة دول لو لعبت بهم تاخد حسنات بتهزر مع زوجتك طبعا يا حسرة اللي مش هتجوز بقى اتجوز اتزوج عشان تهزر تاخد حسنات تهزر مع الزوجة تاخد حسنات تقبل الأولاد تاخد حسنات وأمهن تاخد حسنات برضه أجور ملاعبة الرجل لأهله مداعبته لأهله كذلك اللعب بالسهام لعب السهام تقديم الفرس ركوب الخيل عليه حسنات عليه حسنات هذا من الله يعني اللي عاوز يلعب يلعب لعبة مفيدة سيبك من الكورة بقى مش كل حاجة كورة حتة جلدة منفوخة هوا هوب اللي بيجري وراهم وهوب اللي بيتفرج عليهم شيل الكورة كان زمان ما كان- ده الواقع يا اخوانا كان زمان كده لما واحد عاقل عاوز ينام في البيت والعيال بيلعبوا قدام البيت كورة يقوم جايب حالة مية ويعمل ايه؟ عرشاه يلا انت كل واحد يروح عند بيته مفيش واحد كده أليس منكم رشد الرشيد يمزح يروح البيت يلاقي ماتش في التلفزيون يجيب حلة مية يلا لا انت هو كل واحد رافع عن بيته يعني جايبه عندك في البيت ف دي برضه من ضمن المزح فاما تيجي تلعب العب لعب تؤجر عليه تروع النفس برضه ترويح تؤجر عليه ماشي كوره عاوز تلعب كوره خلاص مصمم يلعب بس بلاش تتفرج ما فيهاش لازم بلاش لازم وبعدين العب واخلص في اللعب العب كوره واخلص في اللعب يعني ايه يعني ما يكونش عندك تعصب يا اخي جنبك الشبكه دي دخل فيها لقيت نفسك جنب الثانيه دخل فيها مش شرط يعني ايه اللي خليك تجري مش برضه او لو انت عاوز بقى تتريط خلاص اجري كده لهناك دخل هناك وبعدين خدها من هنا اجري هناك دخل الجهه الثانيه خلي عندك اخلاص انما يعني ليه يعني مصمم لدي ما تحيزت شبكه واحده يا اخي فرح الاثنين لو انت بتلعب كوره بقى لله اجري خلي فيه برضه من ضمن الترويع عن النفس خلي فيه جري جري تؤجر عليه بس بنيه اعداد للجهاد تقويض البدن اجري مش جري بقى سيبك بقى من جري 100 متر لا عايزين جري جري رجال كان الصحابة مش 100 متر كان الواحد يقف على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يكون من يسام فيكون أنا قال إلى متى قال إلى مكة يلا نجري مكة ونرجع مين اللي يسبق 450 كيلو رايح وراجع وراجع. هو ده الجري فلما تيجي تجري خد حاجة كده تقويك مش تجري يعني واحد لو متهيألي لو وقفنا كده المسجد كده اجروا من هنا لغاية كوبري طرقة هتلاقي يعني ثلاث ارباع المسجد وقع اقول لك شدوا حيلك الجهاد وسبيلونا يا سبيلونا إيه يا راجل حافظ اسماء اللاعبين بالمدربين بالاحتياطي وما يعرفش يجري ما يعرفش يجري لا الترويح عن النفس خد ترويح تؤجر عليه النبي عليه السلام من افضل الترويح عن النفس في بيتك من أفضل الترويح عن النفس في البيت مع الزوجة ومع الأولاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي شوف النبي عليه السلام كان بيسابع عائشة كان راجع من غزوة قال الجيش تقدموا أنتم وقف مع عائشة سابقي جه للنبي عليه السلام النبي النبي خير خلق الله بيجري مع عائشة بيسابقوا جري عشان ما تلاقي واحد مشايخ بيجري في الشارع ما تقولش شيخة هبل النبي عليه الصلاة والسلام جري خير خلق الله جري مع عائشة قاعد يجري أصلا وسبقته عائشة النبي ما عدهاش بعد كام سنة كده السيدة عائشة بقى يعني قاعدة في البيت فملاها الشحن تخنت يعني فالنبي قال لها يلا أسابقك سبقهم سبق النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه بتلك واحدة بواحدة شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيمزح النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتل عائشة على كتفه يوطي لها واشتغل على كتفه تتفرج على الحبش وهم يلعبون بيلعبوا قدام والنبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهيتي لا لسه كفاية لا لسه قعدت اتفرج قالت أنا أختبر حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي يلاعب عائشة فيأكل ويتدافع في خروجه معه اثنين يخرجهم هو عاوز يخرج قبلها وهي تخرج قبله من باب المزاح وده أدب كان النبي يمازح أبناءه ويقبلهن أو يقبلهم حتى إن الأقرع بن حابس لما وجده النبي عليه الصلاة والسلام يقبله يعني الأقرع شاف النبي يقبل ابنه قال يا رسول الله أتقبل ابنك إن لي عشرة من أبناء ما قبلت واحدا قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك ده رحمة يا أخي قبل ولاعب أبنائك إيه يعني خلي نص ساعة في اليوم تلاعب ابنك مرجحه اشتغل على كتفك اعمل له مرجحه في البيت هات لعب اطفال ده من الدين يا اخوانا ادخال السرور على قلب الزوجة والابناء من اعظم الاعمال عند الله جل وعلا كذلك من ضمن الترويح عن النفس رحلة للحديقة مفيش مانع بس زي ما قلت لك لا تنسى ذكر الله روح مثلا حديقة كده بدل ما تتأمل وانت ماشي على الكورنيش تأمل في البنات تقول لك بتأمل في خلق الله لا تأمل في خلق الله فعلا بص الورقة شوف الظل وشوف الشمس الشكل ده والشكل ايه شوف الفروع بص لل- للثمار بص لل... ال- عد الأمواج عد النجوم تأمل فلينظر إنسان إلى طعامه فلينظر إنسان مما خلق كن انظروا ماذا في السماوات وف- والأرض أفلم ينظروا إلى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه يعني أخرج رحلة على الكورنيش رحلة في الحدائق ولكن ما تضيعهاش تأمل تعلم توحيد الله جل وعلا اقعد كده كنت بقول لفلانكو مره واحد بيقول انا فقير وما عنديش حاجه قلت له يا اخي روح شجره الدر حديقه شجره الدر الساعه 9 الصبح اقطع ورقه بربع جنيه واقعد في الحديقه كده تامل هات كرسي هتلاقي الكراسي موجوده قدام النيل اقعد حط رجل على رجل لازم يحط رجل على رجل واقعد بص على النيل كده مفيش حد في الحديقه انت لوحدك وقول كده والله النيل ده كله بتاعي والارض دي كلها بتاعتي والسماء دي بتاعتي حد يقول لك حاجه بس وطي صوتك بس قول بتاعتك كلها كم تشتكي وتقول انك معدم والارض ملكك والسماء والانجم ولك الحقول وزهرها واريجها ونسيمها والبلبل المترنم كذلك خلي دايما لعبك لعب مؤدب لعب مكتوب لعب مثلا ممكن يكون لعب فيه زار فيه فوازير بس إيه، هاتها فزوره سهله برضه هات مثلا قول اول صحابي عمل كذا آه، يعني كان في بعض الاخوان كده يلعب كده مربعات ومش عارف يكتب آه، تسع كلام وقول لي اسم الصحابي يحط نقط وقول اسم الصحابي آه، يعني اختبارات كده تبقى بيض- برضه فيها فايده فيها قرب من الله فيها جوائز إنما اللهو غير مباح سيبك بقى من القهوة والشطرنج والضمنة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اللعب بال- بالزهر اللي هو النرد قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله كان نفسي أكلمك شوية عن عن واحد الشاعر يعني ممكن واحد مثلا عاوز يهزر مع أخوه يقوم جايب بيتين شحدة كده بساط خفاف يعني بساط خالص يهزر مع أبيه يقول له مثلا ومزخشر بالقسطلين تحشرمت قراعته فخرق الخرب عسلي لا تولك المشكاح في شفط الحمى بزبازبا كزبعبلو كزبعبلي يعني فهمت ولا لسه ولا انا والله بس كده حاجه بسيطه تبقى حاجه سهله كده وحلوه واحد مثلا يعني ممكن تدخل يعني يعني واحد كان بينشد مره بقول بيتش بتنشع فدخل عرب على انجليزي فقول لواحد قال له الا يا فاضل الاخلاق اني رايتك عاشقا لل education حد فيكم بيفهم انجليزي ألا يا فاضل الأخلاق إني رأيتك عاشقا لل education فدم في الفضل والأخلاق بحرا كما قد كنت في الآفاق ocean وقد كذب الذي يبغي افتخارا عليك صناعة أو, cultiv أو cultivation تلم بكل ألسنة البرايا وتفهمها بغير translation وأنت الأصل في عز وشرف وغيرك هابط, هابط في ال imitation ولو نسمع بغيرك هندسيا تني- تدير ولم نسمع بغيرك هندسيا تدير معاملا بأقل motion كأنك في الرياض تدور فيها معاملها مدير الإريجيشن مدحتك لست أطلب منك فضلا ولكني أريد ال invitation رعاك الله أنت فتى جريء وأنت أعز أهل الأرض nation فهمتم؟ يعني حاجات كده حاجات حلوة هات مثلا كان في يعني أبو جعفر منصور وبها أختم حاجة بسيطة كان عندي شوية حاجات كتير عاوز أقولها لكم بس يعني آخر حاجة أقولها لكم أبو جعفر منصور كان حافظ جدا عنده قدرة عالية على الحفظ وكان عنده غلام خادم وجارية الخادم يحفظ بعد ما يسمع الكلام مرتين أبو جعفر يسمع الكلام مرة واحدة يحفظه الخادم يحفظ, الك... يحفظ الكلام بعد مرتين الجارية تحفظ الكلام بعد ثلاث مرات فأبو جعفر منصور عمل حيلة قال للناس الشعراء طبعا عارفين بيقولوا الشعر عشان ياخدوا فلوس فعمل مسابقة قال إن اللي هيقول قصيدة من الشعر محدش يعرفها جديدة على الناس ياخد بوزن المكتوب عليها ذهب مكتوب على جريدة نخل تتوزن الجريدة وياخد بتمنها ذهب هو طبعا حافظ بيت الشعر هقول للشاعر قول يقوم يقول له لا ده قديمة أنا عارفها حافظها قبل كده إزاي أهو يقوم مسمعها هذا الشاعر طبعا يسقط في يده خلاص ما ياخدش حاجة ويروح فعمل الكلام ده ضحك على الشعراء جه الشاعر المشهور الأصمعي إمام اللغة عرف إن خدعة للخليفة دخل عليه بقى دخل عليه لبس لبس أعرابي كده ودخل عليه قال له أنا واحد أعرابي عندي قصيدة قال له عارف الشروط ايه ايه قال له ما يكونش حد عارفها قبل كده ما حدش حفظها قبل كده قال له ماشي قال له هي قصيدة بسيطة بعنوان صوت صفير البلبلي قالها له وشاف حافظها ولا لا فطلع عليه الأصمعي قال له صوت صفير البلبلي هيج قلب السملي الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي حلوة سهلة وبسيطة اسمع اسمع, اسمع. صوت صفير البلبل هيج قلب السمل الماء والزهر معا مع زهر لحظ مقل وأنت يا سيد لي وسيدي وموللي فكم وكم تيملي غزير عقوقلي قطفته من وجنة من لحن ورد الخجل فقال لا لا لا, لا وقد غدا مهرولي والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل وولولت وولولت ولي ولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي قالت لي حين كذا إنه انهض وجد بالنقل وفتية تقوللي زهرة كالعسل شممتها بأنفي أزكى من القرنفر في وصف بستان الحلي بالزهر والسرور لي والعود دندن لي والطبل طبطب لي طبطب طبي طبطب طبلي والرقص قد طاب لي والسقف طقطق لي شوى شوى وشاهشي على ورق سفرجلي وغرد القمر يصيح مللا في مللي ولو تراني راكبا على حمار أز- أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس سرنجلي في, ال- في السوق بالقبقبل والكعك كعكعلي خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العرنقل إلى لقاء ملك معظل مبجل يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمل أجر فيها ماشيا مبغددا بالديل أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل نظمت قطفا زخرفت يعجز عنها الأدبل أقول في مطلعها صوت صفير البلبل سهلة سمعها الخليفة فأسقط في يده ما عرفش يحفظها فقال علي بالغلام أتحفظ يا غلام هذه القصيدة صوت صفير البلبلي قال لا سيدي لا يا سيدي جاء بالجارية أتحفظي قالت لا سيدي فقال هات ما كتبتها علي كتبتها على إيه نوزنها وتاخد تمن قال يا سيدي كتبتها على لوح رخام موجود على رأس الإبل أرسل معي عشرة من رجال يحملوه فجاء وحملوه فأخذ كل ما كان معه من يده ثم كشف اللسان عن وجهه فإذا هو الأصمعي قال أترك لك الذهب وتترك الشعراء يسترزقون قال أفعل ففعل فهل تستطيع أن تحفظ مثل ذلك ترويحة في وسط الطريق بعد ذلك نواصل السير ترويحة في وسط الطريق بعد ذلك نواصل السير إلى الله جل وعلا كان في كلام كتير بس مش عاوز أحكي أكتر من كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أكتفي بهذا القدر في استراحة على الطريق لنساول لنوازل لنزاول السير إلى الله جل وعلا بإذنه تعالى في اللقاء القادم مع عقبات على الطريق يقابلها السائر إلى الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله